رسول الله ربنا وبالإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله صلى الله عليه وسلم شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم وقد تناولنا في اللقاءين ماضيين طرفا من الدعوات القصار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلفنا الصالحون رضي الله عنهم دعوات في كلمات قلائل يسهل حفظها ومعانيها واسعة تترسخ في النفوس وتفتح لمن دعا بها الآفاق وتثبت علاقته بالله عز وجل وكما أكدنا ليست العبرة بكلمات طوال نتغنى بها إنما العبرة بالكلمات التي تجيش المشاعر وتحرك الأحاسيس وتحنن القلوب وترقق الأفئدة وتطيب النفوس كلمات التي تغير مني الكلمات التي أطير بها شوقا إلى الله عز وجل ومحبة ورجاء وخوفا الكلمات التي ترفعني وتنفعني أما مجرد كلمات رنانة ذات إيقاع موسيقي أو سجع معين بطريقة معينة وفقط هذه لا تقدم ولا تؤخر نريد من الدعاء التفاعل في النفوس تركيبة كيميائية تحط حاجة على حاجة تبقى حاجة تانية المية دي يقول لك هيدروجين زائد أكسجين يساوي مية هيدروجين زائد أكسجين يساوي مية يبقى لما حطينا حاجة على حاجة ادانا منتج تاني فأنا الدعاء بدخله على قلبي بمرر الدعاء على نفسي على عقلي فيا ترى الدعاء لما مر على عقلي وعلى قلبي وعلى نفسي طلع منتج جديد مؤمن حساس مؤمن عنده مشاعر مؤمن فعال مؤمن إيجابي مؤمن محب لله عز وجل مؤمن خائف من ربه مؤمن راجن مؤمن حط بقى كل الصفات يبقى إذا حين تدعو انظر أثر الدعاء فيك هل غير منك أو لم يغير هل أفادك أو لم يفدك ولا هو الدعاء مجرد خمس دقايق أو دقيقتين أو عشر أو ساعة وأبكي ونزل دموع وبعد ما ينفض المولد ما فيش أي حاجة حصلت لا يبقى كان مجرد كلام يبقى احنا عايزين من وراء كلمة الدعوات القصار ان احنا نتفاعل مع الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعوات قصار كثيرة وكنا قد شرحنا طرفا طويلا منها في أول برنامج رمضاني قمت به عبر هذه القناة المباركة بارك الله القائمين عليها والدعاة فيها والعاملين فيها اللي هو برنامج التعوذات النبوية وكان برنامجا مبتكرا بفضل الله عز وجل والحمد لله طبع في كتاب وسينزل في معرض الكتاب وفي رونق جيد بعد طول انتظار والفضل أولا لله ثم لأخينا الشيخ محمود حسان حين عرضت عليه عدة موضوعات فراق له موضوع التعوذات النبوية فأنا أبشره بأنه بفضل الله قد طبع طبعة جيدة في ثوب قشيب والناس سيتلقفونه بإذن الله حسب ما راسلوني به فالدعوات القصار أنا كانت التعوذات النبوية حاجات قصيرة جدا زي اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وفسرنا الكلام ده وتعوذات أخرى كثيرة جاءت في ثلاثين حلقة أهو احنا بقى عايزين نرجع لنفس الدعوات دي لأن احنا محتاجين في زماننا ده للدعاء الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء الأسباب في أيدينا قليلة وإن كان بين أيدينا أسباب كثيرة إلا أننا لم نحسن التعامل معها أريد, أريد لنا ألا نحسن التعامل معها أعداءنا صرفونا عن مقدراتنا صرفونا عن خيراتنا والحمد لله بدأت الأمة تعود إلى رشدها وبإذن الله هنقدر نطلع من خيراتنا الأشياء الكثيرة والكثيرة والكثيرة فيبقى أسباب متكاملة مع دعوات حارة صادقة من قلوب مؤمنة تأتي بإذن الله تبارك وتعالى النتائج التي تسر احنا اتفقنا ان احنا ناخد بعض الدعوات في هذا اللقاء فمما يطيب لي أن أتناوله مع حضراتكم دعاء فتح ابن سعيد الموصلي وكان أحد الأولياء فتح ابن سعيد الموصلي متوفى سنة 220 هجرية قال له رجل ادعو الله لي لأن فتح ده من الأولياء ودعوة الأولياء مستجابة قال رجل لفتح الموصلي ادعو الله لي فقال له فتح اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك ثلاث جمل اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك هبنا عطاءك المنح الفيوضات وأعلى العطاءات رحمة الله عز وجل أعلى العطاءات ولذلك الفتية أصحاب الكهف الذين آمنوا بربهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يبقى أنت تقول اللهم هبنا عطاءك العطاء هنا كتير من الناس هيتصور إن فلوس وشقة وعربية وزوجة وأولاد وماله كويس ما نقدرش نقول لأ متع الحياة الدنيا في الحلال ربنا سبحانه وتعالى أحلها لنا لكن ما تخليكش مادي ما تخليكش إيه مادي أما تقول اللهم هبنا عطائك أول حاجة هتقفز على قلب الماديين المادة أما الربانيون فحين يقولون هبنا عطائك تخيل معايا كده ما تقول اللهم هبنا عطائك وأنت رجل موصول بالله أنا مش هقول إن هو أنا بس بقول هتخيل إن في رجل صالح بيقول كده اللهم هبنا عطائك في دماغه ايه كلمة عطائك دي مفتاح ايه بقى اللي ورا عطائك ايه بقى عطائك ده يشمل ايه وايه وايه ما انت لازم تفكر وعلى قد انت ما تفكر في المعاني على قد ما تتصل بالله عز وجل اللهم هبنا عطائك حول التوفيق للطاعة اه امال ايه عامل زي المرأة الصالحة وكانت جارية أما عبدة يعني هو مفيش حاجة اسمها عبدة في اللغة العربية إنما هي أمة أو جارية اشترى رجل أمة فكانت إذا انتهت من عملها تقوم بالليل تصلي يعني طول النهار تشتغل تخدم ستها وستها والمفترض بعد ما تصلي العشاء هتنام مهدود حيلها تعبانة عايزة تستريح لا كانت تؤدي حق مواليها حق أسيادها وتتقن عملها تنام لها شوية كده وتقوم بعد نص الليل تقعد تصلي لحد الفجر فاستيقظ سيدها مرة فسمعها تدعو دعاء عجيبا أنا جارية فكانت تقول إلهي بحبك لي لا تعذبني شوف الدعاء العجيب تقول إيه إلهي بحبك لي لا تعذبني فقال سيدها انظري ما تقولين يا جارية وما يدريك أنه يحبك بتقول إلهي بحبك لي يعني مالية إيديها قوي من حب ربنا سبحانه وتعالى ليها يعني واثقه ان ربنا بيحبها قال لها لا انت تقولي إلهي بحبي لك أنا واثق ان أنا بحب ربنا والدليل على كده واحد اتنين تلاتة لكن يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيحبني زي ما بحبه ولا لا طيب فبتقول إلهي بحبك لي لا تعذبني قال لها انظري ما تقولين هل قلت بحبي لك لا تعذبني أتوسل إليك بحبي لك لا تعذبني فقالت يا سيدي دعك من كلامك هذا والله ما انت واخد بالك من حاجة لا كيف قالت أنا أعلم أنه يحبني قال كيف تعلمين قالت لو لم يكن يحبني لما أنامك وأقامني يعني يكون ربنا سبحانه وتعالى اختارني وأعني وقواني على أن أقوم الليل وانت نايم ما بتتحركش نايم زي القتيل على السرير معنى كده بيحبني يبقى لما تقول اللهم هبني عطاءك يعني ارزقني الطاعة زي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كده إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء لو عايز تجيب آخرك في الدعاء مش هتقول اسطوانة طويلة وعريضة لا أنا مش بمنع من الدعاء الطويل بس عايز الناس تفهم الأدعية ما تهتمش بالكثرة عايزهم يهتموا بالمضمون والمعنى شوف النبي صلى بيقول إيه إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء عايز يجيب آخره بقى عايز يعمل عمايل كبيرة فليقل إيه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى اللهم هبني عطاءك هبني ذكرك أن أكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هبني عطاءك هبني شكرك أن أشكرك على كل نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصي بنها في شكر مستمر هبني طاعتك يبقى لا أعصيك ولا يفتح باب طاعة إلا وقمت بما يلزمني في هذا الباب هبني عطاءك الرحمة هبني عطاءك الستر هبني عطاءك الرزق الحلال هبني عطاءك حط بقى اللي انت عايزه ده الربانيون يفكروا في المعاني دي طب بقى الجماعة اللي زي حالتنا الماديين اللهم هبني عطاءك أول حاجة هتيجي على مخنا عربية مرسيدس ولا أقول لك خليها بي ام اللهم هبني عطاءك يا سلام مزرعة كده 350 فدان ولا أقول لك ربنا كريم 3000 فدان هبني عطاءك زوجة حسناء شقراء خضراء حمراء زرقاء الله في ايه هو الأسئلة مشروعة انك تطلب الدنيا الحلال لكن ليه تبدأ بالدنيا طب ما تجيب الأولاني يبقى شوف اللهم هبنا عطاءك كل واحد يكمل بقى ايه هو اللي انت عايزه من ربنا سبحانه وتعالى زي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة الدنيا ايه شوف دعاء قصيره من ألفاظ من الأدعية القصار في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء يعني في أكثر أحيانه كما يقول أنس بن مالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة الدنيا إيه؟ اللي انت بتسأل ربنا يديها لك اللي هي هبنا عطائك حسنة الدنيا الزوجة الصالحة آه ويا رب يكمل زوجاتنا بالإيمان يا رب ويبارك لنا في زوجاتنا جميعا ويرزق من لم يتزوج فالمهم هبنا عطائك ربنا أتنا في الدنيا حسنة الأولاد اللي هي قرة الأعين يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آه يبقى الزوجة المؤمنة التي تعينك على دينك ودنياك الأولاد الصالحون الذين يبرونك ويقومون لله بحقه دول عطاء الآخرة ولا الدنيا في الحقيقة عطاء الآخرة قال الحسن البصري اللي عباد الرحمن بيقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال والله ليست صباحة في وجوههم ولا ملاحة في أبدانهم لهم مليانين وملغددين ولا هم وشهم كده أبيض على محمر لا هو ده مطلوب لكن ده مش السؤال بتاع عباد الرحمن إنما هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين يعني إيه يقول لك صلاح دينهم يبقى عندهم دين اللي هي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللي هي بقى لما الواحد يبلغ 40 سنة وعقله يكتمل بيقول إيه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ودي الدعوة دي يفضل إن اللي بلغ 40 يمسك فيها ما يسيبهاش الدعوة ده هي يفضل اللي بلغ 40 ما يسيبهاش دي علاج علاجك يا جماعة يا اللي بلغتوا ال 40 سنة علاجكم في الآية ده هي تتصرف كل ساعة 24 ساعة تقول 24 مرة وإن قدرت 48 مرة يبقى كويس كل نص ساعة وإن قدرت تجيبها 100 مرة في ال 24 ساعة يبقى أحسن وأحسن اللي هي إيه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين دي هبن عطائك أهي الآية دي جابتها واحد من الناس راح يشكي بعض أولاده بعض أولاده إلى رجل صالح يقول له ابني تعبت معاه مش عارف أعمل إيه غلبني قل لي حل يا مولانا فقال له إلزم قوله تعالى أصلح لي في ذريتي فلزم الرجل قوله تعالى أصلح لي في ذريتي فأصلح الله ولده بس طبعا ده ما يعنيش أنك مش هتاخد بالأسباب هو بيقول لك أنا عملت كل الأسباب الممكنة قال له خلاص إلجأ إلى الله عز وجل فإحنا ناخد ده يبقى نقول هبنا عطائك وعطائك دي تعيش معاها ربنا أتنا في الدنيا حسنة طب ما احنا قلنا زوجة عندها دين أولاد صالحون آه ممكن هبنا اللي هي ربنا أتنا من في الدنيا حسنة اللي هي إيه الستر الرزق الحلال الميسور اللي من غير تعب القناعة التوفيق إلى الطاعة وده أفضل تفسير للآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي يوفقني إلى الطاعة وفي الآخرة حسنة اللي هي إيه بقى دخول الجنة والنجاة من النار وقنا عذاب النار وممكن وفي الآخرة حسنة يدخل فيها بقى النظر إلى وجه الله الكريم يدخل فيها الشفاعة في الأقرباء يبقى أنت واقف كده وشايف ابنك بعيد ومحتاج بعدين أنت خلاص ربنا ما أكرمك وعبرت فتقوم تقول يا رب ابني أنا أشفع فيه يوم ربنا شفعك في ابنك صاحبي ده هو أنا أشفع فيه عامل زي الجماعة المؤمنون حين يخلصون من القنطرة ما احنا عندنا الصراط وعندنا القنطرة فالقنطرة بقى بيصفوا فيها الحقوق بين المؤمنين وبعضهم فلما الناس تعدي القنطرة وخلاص رايحين على الجنة يبصوا لبعضهم كده الله يا جماعة اجروا على الجنة ده انتوا خلاص عبرتوا الصراط والقنطرة جري يلا على على الجنة بتبصوا واقفين مستنيين ايه لا ده مستنيين حاجة مهمة قوي اكيد كلكم مشتاقين تعرفوه ما هي دي هتدخل في هبنا عطائك دي هتدخل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يقول لك المؤمنون حين يخلصون من القنطرة الصراط بيعدوا الناس من عليه يحصل بقى الكافر يقع في النار والمنافق يقع في النار أما المؤمن بيعدي ففي بقى تخليص حق بين المؤمنين وبعضهم على القنطرة عبروا القنطرة ورايحين على الجنة يبصوا لبعضهم كده بتدوروا عليه يا جماعة اجروا على الجنة بقى لا بيدوروا على مين يقولوا يا رب الله هيدعو بيه دول بقى يا رب كان لنا إخوان يصلون معنا ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون كانوا معانا غير أننا لا نراهم معنا هم تأخروا ليه يا رب ما أصل الناس درجات بقى السابقون السابقون ها دول سبقهم فاللي سبقهم كانوا بيصلوا في نفس الجامع مع الصف الثاني مع الصف الثالث مع الجماعة اللي في الصف الأخير فصعبان عليهم يدخلوا الجنة من غير خواتهم اللي اتأخروا عنهم شوية فبيقول يا رب دول كانوا بيصلوا معانا أي نعم كانوا بيتأخروا في الصف الثاني أو يجوا في الآخر وكانوا بيحجوا بس أي نعم عملوا حاجة وسابوا حاجة عملوا حاجتين وسابوا حاجة بس احنا عايزينهم معانا يا رب فيقول الله عز وجل لهم خذوا بأيدي إخوانكم إلى الجنة فأنت لما تقول اللهم هبنا عطائك يعني يكون لك صديق صالح فلما يجي يوم القيامة قبل ما يدخل الجنة بعد ما يعدي الصراط والقنطرة يقوم يدور عليك ويقول يا رب ده هو كان معايا في الجامع أي نعم أنا عملت مية وهو عمل 80 ومتأخر هيدخل بعد مني بشوية يا رب اخده معايا فيبقى من حسنات الآخرة أن يشفعك في أصحابك ومن حسنات الآخرة أن صاحبك يشفع فيك اللهم شوف دع... شوف الدعوة والله لو قعدنا نعيش مع الدعاء ده لوحده مش هنخلص الليلة بس برضه أرجع أقول لك أنا عايز أجيب بسرعة أدعية كثيرة تلزموها قصيرة كثيرة قصيرة لنعيش معني اللهم ده فتح الموصلي بي الراجل بيقول له ادعي لي قال له اللهم هبنا عطائك ولا تكشف عنا غطاءك ولا تكشف عنا غطاءك الغطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسترنا به هو ايه ستره هو الستير سبحانه وتعالى زي الرجل الصالح ما دعا دعاء عجيب قوي قال إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري نعم كتير قوي أنعمت بها علي والشكر مني كان قليل إلهي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري إلهي كم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري ابتليتني ببلاء ثم بلاء ثم بلاء وأنا أسخط أو أتبرم أو أجزع أو أت... أجزع أو أتأفف إلهي كم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني شكر قليل ونعم كتير وما حرمتنيش يا رب برضه بتديني نعم ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني لا تعذبني بالنار هي اللهم لا تكشف عنا غطاءك الساتر اللي ربنا ستره لنا عملنا معاصي كتير ومحدش شايفنا مفكرين ان محدش شايفنا من الناس لكن الله عز وجل معنا فانت بتقول يا رب انا عملت معاصي كتير فلا تكشف عني غطاءك يعني يا رب لا تفضحني بجرمي عملت ذنوب كتير فاتت وانا عندي 20 سنة و15 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة واستمريت على المعاصي ومحدش عرفها يا رب ما تفضح عارف انت ممكن تقول لا تكشف عنا غطائك في اليومين دول لان في ناس صحفيين بتتتبع عورات الناس خاصة الدعاة والعلماء فلازم يقولوا لا تكشف عنا غطائك وفي ناس ماسكة الموبايلات بتاعتها كده اهو المتطورة من الشبابيك قدام جيرانها مستني بس ان جاره يحصل من عنده حاجة يسجلها كده هو ينزلها على اليوتيوب او على الفيسبوك والعياذ بالله لا تكشف عنا غطائك يعني احنا عيوب مين اللي ساتر عيوبنا ربنا سبحانه وتعالى احنا خطايا واخطاء مين اللي ستر خطايانا واخطانا ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى يبقى انت تطلب من ربنا ما يكشفش عنك الغطا وبالتالي انت طالما مش عايزه يكشف عنك الغطا يبقى اذا لابد ان ترجع اليه اثر بقى وارجع له فبيقول اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا وقال سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم العورة اللي هي العين ما هي العورة دي إما حسية اللي هي عورة الرجل أو المرأة حسية يعني بتتشاف يعني أو تتلمس دي اسمها العورة الحسية مرئية أو ملموسة يعني طيب والعورة الأخرى عورة معنوية اللي هي سيرتي خصوصياتي أسراري عيوبي أخطائي دي عورة مش عايز حد يعرفها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم الروعات جمع روعة وهي المخاوف أنا خايف من إيه ومن إيه ومن إيه ومن إيه فتقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي شوف الدعاء ماشي معانا إزاي اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك أرضنا بقضائك حين تنزل الابتلاءات مطلوب منك أن تواجهها بالصبر ثم تترقى إلى الرضا والصبر غير الرضا أما ليه الصبر إنك بتتجرع مرارة المصيبة أو البلاء حاسس بمرارة المصيبة أو البلاء ده الصبر بس حابس نفسك عن الكلمة الغلط ما بتقولش ليه يا رب كده أنا كنت عملت إيه ده كتير قوي حد... لا الصبر ما... تمسك لسانك ما هو الصبر معناه في اللغة العربية الكف والمنع والحبس كف النفس كف النفس واللسان والقلب وحبسهم عن التسخط والتبرم و... وعدم ال... الصبر على ال... على المقدور أو على البلاء فأنت مطلوب منك لما تقول هو أرضنا بقضائك يعني يا رب حين ينزل بي بلاء أو تنزل بي مصيبة ولك في ذلك حكمة أرضني يعني مش ما قالش صبرني ده طلع لفوق قال أرضني ما احنا قلنا لما تيجي تسأل اسأل فوق خالص إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الله الفردوس يعني إيه إذا سأل أحدكم ربه فليعظم الرغبة يعني هات أعلى حاجة دي شرحناها الحلقة اللي فاتت فأنت تقول أرضني بقضائك يعني أنت ما خدتش درجة الصبر تحت درجة الرضا فوق الصبر معناها البلاء هنفترض شوط ما يدول بلاء بنعفنا وإياكم فالبلاء ربنا كتبه لحكمة معينة فبتتجرع ماسك نفسك بس ما قلتش اه ده مر قوي اعوذ بالله ايه ده ما اقدرش ما طقش لا ما تقولش كده فأنت بتمسك نفسك بس تناولت المر بس ماسك نفسك ده اسمه صبر تجرعت المصيبة وتحملت مرارتها إنما الرضا هنفترض ان شوية المية دول بلاء عفاني الله وإياكم من البلايا فنازل البلاء دي الله الناس تتعجب ايه ده ايه اللي بيحصل له ده شوف ما شوف بيحصل له ايه وبي وبيضحك هو اتهبل ولا ايه لا مش اتهبل ده راضي راضي وطبعا الرضا عايز تدريب عايز تدريب اديك مثال يوضح الكلام ده لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على المرأة التي كانت عند قبر ابن لها قاعدة عند قبر ابنها وكانت تقول بلسانها كلاما قاعدة يعني تولول فقال لها اتق الله واصبري يا امرأة اتق الله واصبري قال لها اصبري لأن كانت بتقول كلام اهي امسك لسانك امسك لسانك اه الفجيعة موت ابنك تقيل عليكي احبسي لسانك كده اه هو جوايا الألم بس ما بقولش حاجة غلط ما بقولش حاجة غلط شوف انا بعبر لك الصورة ازاي هي كانت بقى بتعبر بقى بكلمتين ثلاثة عن المرارة اللي جواها من موت ابنها قال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وما كانت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ابعد عني لو كان فيك اللي فيا كنت عملت زيي ده انت مش حاسس باللي جوايا فمش النبي عليه الصلاة والسلام عذرها ما وقفلهاش بقى وقال لا ده انا النبي وازاي تقولي كده لا عذرها في الحالة اللي هي فيها فبعد أن انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وهدية المرأة قالوا لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لك اتق الله واصبري امسك لسانك ما تعبريش حاجة غلط أي نعم الفجيعة جوه قلبك لكن ما تقوليش حاجة غلط فطلعت تجري على النبي عليه الصلاة والسلام لحقت البيت راحت البيت بيقول لك فجاءته عليه الصلاة والسلام راحت عند البيت فلم تجد عنده بوابين فكر بقى هتلاقي بوابين وكده فخرج إليها فقالت لم أعرفك يا رسول الله العتب عن نظر لم أعرفك يا رسول الله فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أول البلاء ما ينزل امسك نفسك شوف البلاء ده ورا منه إيه بقى من النعم والمنح ما هو البلاء هيجي ورا منه منح ما ابتلاك إلا ليسعدك وما امتحنك إلا ليمنحك ابتلاك ليسعدك وامتحنك ليمنحك ارفع درجاتك وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن واحد متدرب بالإيمان درب نفسه بالإيمان روض نفسه فهذه أرضنا بقضائك ده احنا عندنا مرحلة الصبر الصبر أنا حاسس بالمرارة جوايا بس ما بقولش حاجة غلط فبيعلمك انك تقول ارضنا بقضائك الرضا بقى ازاي ان انت شايف إن إن النص الحلو في في المصيبة ما هي المصيبة فيها نص وحش بالنسبة لنا كبشر في في في رؤيتنا البشرية ان هي شر يعني حاجة مش قادرين نتحملها فلوس راحت ابن مات زوجة ماتت زوج مات اب مات ام ماتت ايه ام اتخذت منه الوظيفة مش عارف ايه ده النص اللي احنا شايفينه بعينينا البشرية طب ما تشوف النص الثاني سبحان الله زي وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وحافظين كلنا الصورة فربنا سبحانه وتعالى أمر الخضر بقتل الغلام ليه؟ ليبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فهم يشوفوا الوش الثاني أقول لك شوف إن المصيبة اللي جت وانت صبرت عليها وما قلتش حاجة غلط وتجرعت قوم اضحك ليه الحمد لله خدت الشر وراحت يعني المصيبة بتاخد الشر الكوباية لو اتكسرت يقول لك خدت الشر وراحت الحمد لله يعني ايه الكوباية خدت الشر وراحت خدت كام سيئة عامل زي إحدى الصالحات كانت تمشي في طريق في رحلة الحج فعثرت قدمها في حجر فدميت إصبعها اتخبطت رجلها في حجارة صباعها اتفتح سال الدم فاجتمع النسوة من حولها يواسينها طبعا انت عارف المرأة برقتها لما يسيل من صباعها دم اوه كأن في نهر دم بقى فالنساء معلش يا خفيفة وقاعدين بقى حوالين منها يساعدوها انت مش تايه بقى عن اخواتنا النساء الرقيقات لما يقعدوا يواسوا واحدة في شوية دم نزلوا من صباعها فهي لما صباعها اتخبط في الحجارة ونزل الدم ورايحين هم يساعدوها النساء يعني يساعدنها في ال... ويخففوا عنها لقوها بتضحك مبتسمة ما تقولش اي اه دم دم اه اه لا ما عملتش كده لا مبتسمة خالص وتبص للدم ولا كأن كأن في شربات ليه ده ايه ما قالوا لها تدمى أصبعك وتبتسمين قالت نعم حلاوة ثوابه أنساني مرارة وجعه حلاوة ثوابه أنساني مرارة وجعه يا سلام آه لما صباعي سال الدم منه ده ثواب لي عند ربنا يا حسنات بتتكتب يا سيئات بتقع يا بيسقط حسناتي يا بيسقط سيئاتي يا بيكتب حسنات يا بيرفع درجات ما ابتسمش ليه ده جايبالي خير والله لو ان الدم اللي سال من صباعي ده هيمسح سيئات الحمد لله انا فرحانه ده انا شايفه سيئاتي بتتفرفط قدام مني لو ان الدم اللي بيسيل من صباعي ده بيكتب حسنات انا فرحانه حسنات بيرفع درجات فرحانه درجات طب ما تشوف النص الثاني ارضني بقضائك ده تصدق ان هو هيحب المصيبه ايه اه هيحب المصيبه بس مش هيطلبها خد بالك احنا نهينا عن طلب الابتلاء مفيش حد يقول يا رب مرضني عشان تكفر سيئاتي من قال لك ما ربما تمرض و... والعياذ بالله في ناس بتمرض وتكفر بالمرض عامل زي النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل على راجل أعرابي عجوز وكان عنده حمى شديدة قوي بتغلي غليان في جسمه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدعي له بيقول للأعرابي العجوز ده بيقول له إيه لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس زي ما يقول ألف لا بأس عليك لا بأس يعني إن شاء الله شدة وتزول ما هو البأس هو الشدة شدة وتزول يا راجل دي خفيفة إن شاء الله طهور إن شاء الله يعني الحمى اللي بتغلي في جسمك ده هي درجة الحلال الحرارة اللي مخلية جسمك يغلي هتطهر الذنوب ما هي الحمى بتطهر الذنوب وبتوقعها زي الصدى كده ما عارف الصدى لما يبقى على الحديد وماسك بيجيبوا كده نار ويسلطوها على الصدى يبدأ الصدى يقع يقع يقع يقع فالحمى حرارة هي وأشد ما تجدون من الحمى يعني يساقط الذنوب توقع الذنوب رسم قال للراجل اللي عنده حمى شديدة قال له إيه لا بأس طهور إن شاء الله رد بقى الأعرابي راح قايل إيه راح قايل له بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور انت بتقول لي يا رسول الله لا بأس طهور ده انت مش عارف اللي فيه هي حمى تفور ده بتغلي الحرارة بتغلي جوه جسمي وانا راجل كبير في السن وهي هتموتني قال له فأنت وذاك ده أنا بقول لك ربنا يشفيك وانت بتقول لا يا رسول الله ده هتموتني أنت وذاك فمات الرجل ما رضاش بقضاء الله تخيل بقى يبقى أنا ما اطلبش ما اطلبش المرض عامل زي بعض الصحابة لما دعا قال اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا يا الله دعوة عجيبة قوي النبي عليه الصلاة والسلام شاف بعض أصحابه إيه شاف شافوا نحيف نحيل وشه مصفر لحمة على جلد على عظم قال له إيه اللي, إيه اللي حصل لك في إيه إيه اللي حصل لك شوف شوف تاني تاني صحابي كان جسمه كويس فالنبي عليه الصلاة والسلام من عادته بيتفقد أصحابه فبيشوف الصحابي ده مرة لقى نحيف ومفيش فيه حاجة خالص بقى جلد على عظم اللحم بتاع جسمه راح ووشه مصفر فقال ما بك ما أصابك ده أنت كنت كويس من شوية صغيرين لحقت في يومين ثلاثة يحصل لك ده وجسمك كله ينزل كده ما بك لعلك دعوت على نفسك شوف نعصام جابها من الآخر بقى لعلك دعوت على نفسك ده ما يعملش فيك كده في يومين إلا إنك أنت تدعي على نفسك بدعوة والدعوة مفعولها سريع فراح قايل له دعوت يا رسول الله فعلا دعيت على نفسي قال له دعيت على نفسك قلت فماذا قلت قال قلت اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا هو خايف من عقوبة الآخرة قال وانا اطيع عقوبة الآخرة يا رب أنا ما أقدرش على عقوبتها خلصني من العقوبة في الدنيا عشان أروح الآخرة متصفي قال له لا تطيق لا تطيق بل سل الله العافية ما تقول يا رب اعفو عني في الدنيا والآخرة فلو كان في عقوبة في الدنيا أو في الآخرة هيعفو عنك ليه تقول عاقبني ما تقول اعفو عني ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل شفت الدعاء معلش والله كل لما أحب أقول شوية أدعية ألاقي نفسي بسرح مع الدعاء معان معلش معاني الأدعية دي طعمة معاني لذيذة والله بقول لك أصل الأولياء كده ربنا سبحانه وتعالى أجرى من قلوبهم التي عم عمرها بالإيمان أجرى الحكمة على ألسنتهم فنعيش فيها تاني بقى الدعاء ده هو وعرفنا معانيه اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك بيقول العمر بن عبد العزيز أيهما أحب إليك إنك تصبح مريض ولا تصبح في صحة وعافية قال لهم أحبه إليه أحبه إلي وقد أصبحت وما لي رضا إلا وما لي سرور ورضا إلا بمواقع القدر أحبه إلي أحبه إلي ربنا سبحانه وتعالى حكيم الذي يمنحني إياه هو ده اللي بحبه ابتلاني بالصحة الصحة حلوة بالنسبة لي ابتلاني بالمرض هرضى وفي نفس الوقت هطلب العلاج مش معنى الرضا ان انا ما اخدش العلاج هطلب العلاج تداوى وعباد الله فان الله ما انزل دين الا وزاله دواء بس احنا بنتكلم بقى عن الشعور النفسي والوجدانيات اللي جوه وقد اصبحت وما لي سرور الا الرضا بمواقع القدر يعني اصبح الصبح ربنا بيقلبني في ايه يقلبني في الصحة يقلبني في المرض يقلبني في الخير يقلبني في الشر يقلبني في ال... في السراء يقلبني في الضراء يقلبني في الشدة يقلبني في الرخاء أنا راضي ففي الرخاء هبقى شاكر وفي الشدة هبقى صابر يعني بقوم لله عز وجل بواجباتي في كل وقت يبقى فتح الموصلي واحد سأله قال له ادعي لي قال له ايه اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك ناخد دعوة تانية قصيرة وقصيرة جدا برضه وعجيبة وحلوة واحنا مطلوب ان احنا نشتغل بيها بيقول الامام شيخ الاسلام السري بن المغلس السقطي ده علم من الاعلام شيخ الاسلام في زمانه واحد كبار الاولياء في زمانه وهو متوفى سنة 153 هجرية اسمه ايه السري ابن المغلس السقطي مشتهر بالسري السقطي بيقول ايه اني اذا نزلت لصلاة الجماعة أذكر مجيء الناس إلي بيقول أنا منين ما أروح المسجد ألاقي الناس بتتلف حوالين مني شيخ الإسلام بقى وأحد الأولياء واللي جاي هنا واللي جاي هنا طبعا على ما يتلف حوالين منك 20 100 200 300 على قد معرفة الناس بيك راح الوقت بتاعك والراجل ده كان عارف أدواره كويس ليه وقت مع الله وليه وقت مع الناس وليه وقت مع بيته وليه وقت فهو خايف لحسن الناس طبعا في ناس تيجي تحكي لك حاجات وفي النهاية طب انت عايز ايه بعد ما يوقفك نص ساعة يقول لك حبيت اقول لك بس انت موقفني نص ساعة علشان تحكي لي وتقول لي حبيت اقول لك بس طب يا عم روح فضفض مع صاحبك تعالى لي لما يكون انت محتاج في الشديد القوي عشان تستفتني في مسألة او عشان تستضيء برأيي في حاجة انما وفي ناس تقعد تحكي لك ساعة يعني مرة على التليفون اختي فاضلة والله حكت لي ساعة متواصلة ان لم يزد كمان متواصلة اقول لها يا ست انت عايزة ايه تقول لي لا أصل الإجابة في الآخر هتنبني على على كل ده قلت ده يبقى في حاجة بقى فيها حياة أو موت أو جنة أو نار بقى يا ستي عجلي وأمي جهزت وأبويا كان عمل وجابت غسالة لأختي وجابت لي مش عارف إيه وفي النهاية السؤال يطلع بعد كده أما جابت لي فرش البيت بتاعها وبتاع أختها وهم أختها اتجهزت قبلها مش عارف بكام سنة واتجهز بعدها بتقول أمي بقى كانت جايبة لأختي ثلاجة 12 قدم وجابت لي ثلاجة 15 قدم يبقى كده أمي ظلمت أختي يا هادي بقى سمعتني فيلم الفرح بتاعك انت واختك في ساعة عشان تقولي لك ما تقولي لي أمي جابت لي ثلاجة وجابت لأختي ثلاجة وكان في زمانها 12 قدم وبعد كده كبرت بعد 15 سنة بقت 15 قدم هقول لك خلاص ده كل واحد له زمن والمسألة قائمة على الرضا وأختك زمانها فرحانة لك يا أختي إنما ضيعت من عمري ساعة معلش بقى شوف الدعاء اللي جاي ده تقوله لما تلاقي ناس بتضيع عمرك أنا عجبني قوي عجبني قوي الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولا أزكيه على الله والله حسيبه أنا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مستشارا علميا مع فضيلته فبيبقى الرجل يأتيه الناس من كل صوب وحد مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ده يتعلق بالنواحي الفكرية والعلمية بقى في من الناحية الشرعية والإسلام بقى وهمومه في مصر وغير مصر فالناس تأتيه من كل صوب وحد في ناس تيجي تسلم تقعد مسافة ثواني كده دخل علينا النهاردة أحد الأساتذة الفضلاء يدوبك هم عشر دقايق معاه برنامج معين في تعاون معين مع المجلس هيتعمل خطة لتدريب 3000 إمام مثلا هنعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة دكتور فلان هيدرس المادة الفلانية الكتاب الفلاني ما عندناش دكتور في المادة دي هنعمل كذا اثنين ثلاثة اقعد اشرب اعمل شكرا أنا عارف وقتك سلام عليكم في ناس تانيين تيجي تفضل قاعدة هو جاي عشان يسلم عليه أو جاي عشان حاجة الحاجة تخلص في ثلاث دقايق تلاقيه يقعد 30 دقيقة تخلص في 30 دقيقة يقعد 300 دقيقة الدكتور صلاح مش فاضي للكلام ده فلقيته بيعمل حاجة حلوة يقول يقول طب بعد إذن حضرتك عندي موعد مهم تاني طب بعد إذن حضرتك مش عارف إيه طيب حضرتك هتشرفنا كتير هنا صريح بس بيقولها بأسلوب حلو ففي ناس بتشغلك بتضيع وقتك سواء كانوا أصحابك أو قرايبك أو معاك في الشغل واللي بيضيع وقتك ده شيطان والعياذ بالله ممكن يكون بيعمل كده بنية صالحة برضه مش عايز أظلمه هو محب ونفسه يتقرب منك أكتر ويقعد جنبك أكتر زي ابن الجوزي الله يرحمه لما بيقول في كتاب صيد الخاطر الكتاب الرائع ده بيقول إن أنا لقيت الحاجة اللي بتضيع الأعمار إن الناس تيجي تقعد معاك تسلي وقتها واحد فاضي ما وراهوش حاجة يقوم يقول لك أنا عايز أقعد معاك شوية تلاقيه بيخبط عليك من غير أي مناسبة ويقعد معاك يقول لك أنا جاي أزورك طب يا عم انت جاي تزورني مش تقول لي الاول هتزورني الساعه كام وليه وعشان ايه افرض انا مش انا مشغول او مش فاضي وساعات واحد كده يجي على مزاجه دلوقتي مع الموبايلات يتصل عليك ازيك وفين اراضيك وعامل والله كويس جزاك الله خيرا وعامل ايه كويس يعني ما تتصلش بيا يعني اه والله الحمد لله انا مقصر انت صاحب فضل معلش اعذرنا المشاغل اصل الموضوع ده انت ما دريتش ويقعد يحكي لك بقى من اول الفرخه لحد الفيل ويحكي لك اللي والله طب انا يا عم سامع الاخبار زي ما انت سامع هو عايز يسلي وقته فابن الجوزي بيقول لقيت العمر بيضيع نصه مع الناس اللي بيشغلونا عن واجباتنا زي الشيخ حسن البنا الله يرحمه ما عمل في الوصايا بتاعته لمريديه وتلامذته الواجبات أكثر من الأوقات المطلوب منك أكثر من الوقت المتاح الوقت اللي قدام منك ساعة والمطلوب منك عشر أعمال يتعملوا في ساعتين الله فلازم تعمل عشر أعمال في ساعة لو واحد جه عطلك يبقى أنت مش عامل حاجة خالص الواجبات أكثر من الأوقات فأعن إخوانك على الانتفاع بأوقاتهم ما تعطلش الناس يا بخت من زار وخفف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن زور غبة تزدد حبة زور غبا يعني خفف يعني إيه كلامح البصر سلام عليكم العوافي أنتم كويسين الحمد لله طب السلام عليكم اشرب نص كوباية شاي وسيب النص التاني خلاص لو هم مسكوا فيك بقى يبقى هم اللي جابوا لنفسهم فابن الجوزي بيقول لقيت الناس بيضيعوا العمر فبتعمل ايه يا ابن الجوزي قال لك فبقيت محضر الورق كان هما بيقطعوا الورق بنفسهم بقيت محضر الورق كده اللي عايز يتقطع والأقلام اللي عايزه تتبري ما كانوا بيبروا خشب كده وبيعملوا بالحب فاول ما يجي عليا يا جماعه يزوروني اقوم قافل الكتب لان مش هعرف اذاكر وهم قاعدين واقول لهم اهلا بيكم يلا سل ايدك يخليهم يقعدوا يقطعوا الورق يقول فبقيت اقطع الورق وابري الاقلام ساعة الناس ما تزورني فكسبت وقتي وكسبت عمري فالسري السقطي بقى علمنا دعوة حلوة تساعدنا على ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من الناس اللي بيشغلونا عن ربنا او عن واجباتنا ايه هي الدعوة بعد الاتصال ان شاء الله حاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياك يا أكرمك أنا, الله أنا عندي موقف حق حقيقي إن شاء الله هحكيه اتفضلي.
بس عايزة أقول لو اجتمعت الأمة جميعا على أن يأتوا ب- بمثل ما أتى به الحديث صلى الله عليه وسلم من أدعية ما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومن وما من دونه من أدعية الصالحين قطرة في بحر الدعاء النبوي لأنه في جوامع الكلم وفي الإفادة والنفع الكثير وعايزة أقول وما ابتلانا الله إلا ليطهرنا ويصطفينا نعم.
وهناك مقام بعد مقام الرضا هو مقام الشكر في موقف حصل لي ممكن أحكيه نعم اتفضلي
انا انا انا رجليا من تحت مش من اطرافي انا كنت سائله الدكتور امير صالح عن اطراف رجلي دي حاجه والحاجه الثانيه دي انا هحكيها حاجه ثانيه قدمي من تحت كنت كنت لما اقوم من النوم اول اول كام خطوه كانت تؤلمني الم لا يعلمه الا الله رحت لاكثر من دكتور شفاك وعملت الله.
اشعه على فقرات ظهري لكن مفيش فايده وبعد كده احساس داخلي قال لي بدل ما تقولي ك- كل اي قولي بدلها الحمد لله صحيح.
كنت ما بدل ما اقول اي كنت اقول الحمد لله ولو اتلخبطت وقلت اي واقول استغفر الله العظيم الحمد لله
فتح الله لك محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أشهد أن لا أحبك في الله أحبك الله فاحتنا فيه والله نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحلقات المباركة الطيبة أكرمك الله تعالى وأنت تتحدث عن الرضا فمن رضي بالله ربا رضيه الله عبدا نعم من رضي بالله ربا رضيه الله عبدا من رضي فله الرضا ونعم اللهم ارض عنا وعنك آمين.
وعن المسلمين جميعا آمين ونحن في هذه الأيام قد قلت الثقة فينا والصبر بالله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل فهناك من إذا مات زوجها شقت الجيوب ولطمت الخدود ودعت بدعوة الجاهلية وهناك من إن فقدت أحد أقاربها أصابتها أي شيء ولكنها لا ترضى والله سبحانه وتعالى بين أن الصابرين يدخلون الجنة بغير حساب إذا صبروا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي مم.
فإنها من أعظم المصائب عليه الصلاة والسلام.
فأنا لا أريد أن أطيل على سيادتك لأن كلامك طيب الله يبارك وأنت طيب وكلكم طيبون فيك.
وتريحون الأبدان والوجدان وتشرحون الصدور وأسأل الله أن يجعلك من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون وأسألك بالله أن تبث الثقة في قلوب أهل الرضا حتى يبلغوا إلى منزلة لا يعلم ما فيها إلا الله ونسألك الدعاء لمصر وأهلها وجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته والله أخونا الكريم يعني أراد أن, أن, أن نعرج شيئا آخر على الرضا على الرضا فأنا عايز أقول قصة المرأة الصالحة التي آه، آه، قيل لها إن آه، زوجك قد مات النسوة جئنا يعزينها أعتقد أنها كانت امرأة صلة بن أشيم هذا الولي الزاهد العابد مات مجاهدا في سبيل الله هو وابنه يعني قال لي ابنه تقدم فقاتل حتى احتسبك تقدم فقاتل حتى احتسبك فتقدم فقاتل فقتل ف- فاحتسبه عند ربه يعني فرحان عارف زي الفلسطينيين كده ربنا يثبتهم لما حد يموت كده وتبص تلاقيهم فرحانين بيه يقول لك ده, ده يوم فرحه انه شهيد فقا- فقاتل صلة فجاءت النسوة يعزين امرأة صلة بن أشيم آه، ف- وطبعا انت عارف العزاء له لوازم بقى هيبقى فيه بكاء وإثارة للهموم فقالت لهن عند الباب وهن داخلات كده قالت لهن إن كنتن جئتن تعزينني فعدن من حيث جئتن لو جايين عشان بقى تسيروا الهموم والأحزان وتولولوا وتعيطوا وما كانش يوم ومش عارف إيه لا ارجعوا أحسن وإن كنتن جئتن تهنئنني فمرحبا بكن شوف الرضا هي رضيت إن زوجها وابنها بقوا شهداء إن كنتن جئتن تهنئنني فمرحبا بكن فوالله ما علمته رزاقا إنما علمته أكالا ولئن مات الأكال فلقد بقي الرزاق السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة وكانت بتحبه جدا سيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تزوجت من أبي سلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت منه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة أم سلمة المصاب كبير قوي عليها بتحب زوجها جدا كأحب ما يحبه الر... ك... كأحسن ما يحب ما تحب المرأة رجلا زوجها يعني فقال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت ومن خير من أبي سلمة ومن خير من أبي هي بقى تقول ما في ده شوف الحب ما فيش حد في الدنيا زي أبو سلمة أجيب زيه منين وهو تايه عن بالها بقى في اللحظات النبي عليه الصلاة والسلام ومش على بالها ان هي تبقى زوجة النبي في يوم من الأيام فالمهم بتقول امتثالا ورضا باللي قاله لي النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بتقول لي اللهم أجرني في أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وانا عارفه ان مفيش افضل من ابو سلمة مش هيجي راجل زيه بقى ده في منظورها ده لكن هي رضيت بما رضيه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء بتقول فقلت قلت ع- من باب ارضاء النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدرش ترد له كلام تقول فرزقني الله خيرا من أبي سلمة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدتها وتزوجها نرجع بقى تاني للدعوة بتاعت مين؟ بتاعت السري السقطي شيخ الإسلام الزاهد الولي العابد المتوفى سنة 153 هجري اللي هي الدعوة بقى اللي تقولها لما حد بيكون بقى بيشغلك وبيضيع عليك وقتك والكلام ده دعوة عجيبة قوي فبيقول بقى ايه سري السقطي بيقول إني لأنزل إلى المسجد لصلاة الجماعة أذكر مجيء الناس الناس جايين علشان يتلفوا حوالين بس وقت راح بقى فأقول أول ما يلاقي بقى الناس جايين ناحيته فأقول اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني الله مالش يا رب خدهم يا رب اصرفهم يا رب بعتهم يا رب خلصني منهم لا لا لا لا دول محبين برضه حتى لو هيرغوا برضه برضه دول محبين بس الأوقات برضه عند الأولياء وعند أصحاب الواجبات مش كتير قوي فكان أول الناس ما تيجي ناحيته اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني يوم اللي قايم يصلي سنة اللي يمسك مصحف يوم هو يمشي براحته اتصال من أين سلام محمود أنا معك السلام عليكم من فلسطين الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام كيف حالك يا شيخ حياكم الله تعالى كيف صحتكم إن شاء الله بخير نحمد الله تعالى إليكم كيف حالكم الله يحفظكم يا الله طمنا على ويكثر من إنكم أمثالكم جميعاً.
إن شاء كيف الله أنتم؟
الله بخير من الله الحمد لله رب العالمين كيف ثقتكم في ربكم ورجاؤكم الحمد فيه لله رب العالمين الله نسأل الله يحفظنا أن يثبتكم.
ويحفظكم ويحفظ ديار المسلمين جميعا آمين تفضل آه، أزاد الله فضلك يا شيخنا آه، أريد أن أسألك سؤالا آه، ما حكم جمع صلاة الجمعة مع العصر في المطر
ما هو المطر المطر ليه شروط لا يا شيخنا آه، أعلم أعلم أعلم أن له شروط ولكن طيب.
يعني أقول في في كثرته عموما آه، الحكم كحكم أريد فقط حكم الجمعة مع العصر سواء بقى في المطر أو في غيره
أي نعم هذا هذه المسألة فيها تنازع بين أهل العلم نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين ال- الجمعة والعصر لكن اختار بعض أهل العلم الفضلاء من المفتين المعاصرين وهو وجه عند الشافعية أنه يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ع- في حالة السفر أو في حالة الاضطرار ال- على الشروط المعروفة عند الفقهاء وأعتقد أن هذا القول إن شاء الله تعالى هو القول الأرجح في المسألة الأخت أم محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا على كل ما تعلمه لنا وإياك يا طيب.
وبارك الله في علم في علمك وفي عملك يا رب وفي عمرك آمين وإياك آه، حضرتك انا طبعا يعني لما بقرا كده في القران طبعا يعني معايا دبلومه ما يعني ما نعرفش نجود يعني القران كويس وكده آه، دايما والله بحب ان انا مثلا اقعد اقرا كده في المصحف بس بخاف ان انا مثلا ب- بنطق كلمات يعني م- مش مش منطقها صحيح يعني كده او يعني بقرا عادي كده يعني فبخاف مثلا ان انا اكون كده دي حاجه تاني تاني شيء ان انا مثلا لما بعمل اي حاجه كده بحس اني حتى افتح التلفزيون كده يعني ببقى متانبه في نفسي لو عملت ذنب او شيء زي كده احس ان إيه حاجه جايه لي انا يعني اشاره جايه كده ان ربنا عاقبني ان انا إيه سمعني ان انا بعمل كذا يعني ببقى مش راضي عن نفسي وحاسب نفسي كتير ان انا عملت كده فمثلا الاقي مثلا اي حاجه كده اقول ده ده يعني عقاب من ربنا ليا يعني او اشاره ليا ان انا عملت الذنب ده نعم وجزاك الله خير سأجيبك إن شاء الله عز وجل أم بدر السلام عليكم
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ أكرمك الله أي وطي التلفزيون علشان تسمعينا سريعا حاضر وطي التلفزيون شويه
نعم
انا عندي مشكله بنتي بقالها اربع اشهر تعبانه عندها كام سنة عندها عشرين طيب التعب إيه
عندها عشرين سنه أيوة التعب بدني ولا نفسي لا ولا بدني ولا نفسي ده هي وقعت على دماغها جات لها غيبوبه للنهارده
بقالها قد- بقالها كام سنة في الموضوع ده اربع اشهر أربع شهور أربع آه.
شهور طب ما تودوها للأطباء ما هو ممكن يكون حاجة في المخ ارتجاج أو ما مشاكل هي في القصر الفرنساوي محجوزة يعني ايوه اه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يخفف عنها وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب بس حضرتك لسه دلوقتي بتقول انا بقى بيجيلي احساس كده بقول هي مش هتخف طب ليه يا رب كده اشمعنى انا لا لا ما احنا قلنا بقى تصبرين ولا تتكلمي بهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم مات وعنده 18 شهر فقال إيه بقى وده ابنه الوحيد الذكر اللي هو يعني اللي اللي ولد بعد ال- بعد الهجرة اللي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعنده 18 شهر فقال آه، لا- آه، إنا لله وإنا إليه آه، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سأل الله أن يبارك في ابنتك وأن آه، يشفيها شفاء لا يغادر سقما فالله عز وجل هو الذي يمنح الصحة وهو الذي يبتلي بالمرض فلعل في ذلك حكمة بل إن في ذلك حكمة لعلها رفع لدرجاتك لعلها أفضل لهذه البنت عند الله سبحانه وتعالى وعموما أسأل الله عز وجل أن يصبرك وأن يشفي ابنتك وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا نرجع بقى تاني لدعوة السرير السقطي بس قبل ما نرجع لها نجاوب على اختنا ام محمد عشان ما ننساهاش تقول ان هي بتقرا القران بدون تجويد انا انا مع القائلين بانه لا يقرا القران الا بالتجويد يعني مع مراعاه الاداء يعني مثلا نقرا ايه سوره مثلا العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا كده اقلقل وغن ومد واعمل اللازم خلاص مش شرط بقى الاحتراف اللي موجود المهم أقيمه في أدنى صور الإقامة لأن بيعلمونا كده والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثمه طب أنا أعمل إيه اللي مش عارف أقرأ القرآن أستمع ده البديل أستمع أسمع الشيخ الحصري الشيخ المنشاوي الشيخ عبد الباسط الشيخ البنا مشايخنا المصريين الكبار العظام أو أسمع أي شيخ من المشايخ الفضلاء اللي أصواتهم حسنة وأنا بيروق لي أن أنا بأستمع لهم وأسمائهم كثيرة طيب لو حد قرأ وهو ما بيجودش أنا بقول ما ينفعش في بعض العلماء الكبار الأجلاء بيقولوا ينفع ويجتهد يعني يحاول ان هو يقرأ الكلمة صح فأنا مش هضيق على رأيي نتعلم ثم نقرأ مش عارفين نتعلم يبقى نستمع طيب على رأي بعض العلماء الآخرين قالوا لا والله يقرأ على حسب طاقته فوالله إن احنا خدنا بالاحتياط امشوا مع كلامي إن خدتوا بالتوسعة امشوا مع كلام العلماء الآخرين والكل جائز إن شاء الله ولسنا نمنع رأيا على رأي بس إحنا هدفنا إحنا الاثنين إيه كويس أنا هدفي أعظم القرآن ومحدش يقرأ إلا لما يتقنه وهدف الآخرين يسهلوا للناس إن هم يقرم عشان يرتبطوا بالقرآن وما يسيبوهوش ولا يهجروه فإحنا كل واحد فينا ليه هدف والهدفين الاثنين كويسين وأسأل الله التوفيق أما كونك بتحسي إن أي حاجة بتحصل عقوبة على ذنب ده إحساس كويس يا ريت يستمر بس يخليك تعملي حاجات حلوة تانية بعد كده نرجع بقى تاني للسري السقطي السري السقطي بيقول لما كان يجي انصصات الجماعة يلاقي الناس هتشغله عن ربنا سبحانه وتعالى وهتضيع عليه وقته يقول اللهم هب لهم عبادة الجماعة اللي هيشغلونه ده هم عن واجباتي وعن عبادتي اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني بيقول لك مرة بقى عبد الحم... علي بن عبد الحميد الغضائري وده تلميذ وده تلميذ السري السقطي علي بن عبد الحميد الغضائري بيقول خبطت عليه الباب على السري السقطي فقال من اللهم من شغلني عنك فاشغله بك عني ده مين اللي جاي للبيت هنا عشان يقطع علي علاقتي خلوتي بربنا اللهم من شغل شغلني عنك فاشغله بك عني يعني بيدعي له علي بن عبد الحميد الغضيري بيقول فوالله لقد حججت بعد هذه الدعوة أربعين حجة من حلب إلى مكة وكان حلبيا وأسأل الله أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا حاسدا ولا كائدا ولا غاشما اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وأرضنا بقضائك اللهم من شغلنا عنك فأشغله بك عنا يا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة الرحمة وأخواتها من القنوات الإسلامية وأن يبارك في قناة الحافظ وأن يدفع عنها ما أصابها من الحكم الذي جار عليها وأسأل الله أن يبارك في العاملين في القنوات الإسلامية وأخص بذلك قناة الرحمة وأسأل الله أن يبارك في الدعاة فيها والعاملين فيها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله